غالب الطبقة المتوسطة بتطلع من حياتها من يوم ما هو من هو عنده آه، آه، آه، مثلا ست سنين لحد سن 20 سنة او 22 سنة وهو حياته هي رد فعل من ست ست سنين هيدخل الحضانة مدرسة ابتدائي اعدادي ثانوي الاجازة اجازة عشان ما فيش دراسة الدراسة دراسة 7 الصبح ل 8 ل 4 العصر هو بي- بيروح المدرسة بيرجع من المدرسة تعبان ينام شوية او يروح تمرين او يروح الدروس بتاعته بعد كده ينام تاني عشان يصحى تاني المدرسة هو اليوم نمطي واضح آه، آه، آه، بقى في صورة ذهنية بالنسبة لجميع ال- الآباء والأبناء على السنة آه، السنة إيه؟ السنة دراسة وأجازة آه، يعني السنة مش مش صيف وشتاء وخريف وربيع السنة مش آه، آه، مش نهار وليل السنة مش آه، مش رمضان وغير رمضان السنة مش مش موسم طاعة و و و وموسم آه، ما بعد الطاعة وموسم وق- واستعداد لموسم الطاعة السنة عبارة عن إيه؟ دراسة وأجازة بالنسبة ل- من سن 6 ل 21 سنة هي السنة عبارة عن إيه؟ دراسة وأجازة فالاجازه اجازه عشان مفيش دراسه والدراسه دراسه عشان في دراسه الدراسه هي بقت محور الحياه لما بيجي يدخل في الدين ي- ي- وطبعا ده كله مبني على يعني على الدين الفردي اقصد الدين الفردي اللي هو دين آه، آه، آه، التربيه الفرديه لامك يعني امك مثلا بتصلي فهتقول لك والله آه، يا ابني صلي امك مش بتصلي فبتبقى مش مهتمه بالصلاه قوي امك مثلا آه، صاحبه اخلاق وصدق فهتربيك على الصدق قوي امك مش صاحبه اخلاق وصدق هتقول لك ايه آه، اللي تكسبه لعبه آه، آه، آه، امك بت- بتحب الفلوس فهتلاقيك بتربيك على ايه اهميه الفلوس وانك تجيب فلوس امك مش مهتمه بموضوع الفلوس ومش في دماغها الدنيا فهتلاقي ايه وهكذا يعني التربيه اللي هي الفروقات الفرديه بين البيوت اللي هو مفيش مفيش مصدر انت بتاخده الدين بيبقى فيه واضح فيه لا مدرسه ولا نادي ولا آه، اعلام و- ولا مسرحيات ولا افلام ولا ولا كل اللي موجود آه، في ما يش- يشاهده الناس في واقع حياتهم الا الفروقات الفرديه اللي مثلا ايه ده جد جدك كان بيصلي فالعيله دي طالعه فيها ايه آه، آه، عرق الصلاه واضح او ده العيله دي اصلا يعني بيصلوا الجمعه او مش بيصلوا خالص او طبعا بقى انا بكلمك على الصلاه لان الصلاه عمود الدين لكن انا بكلمك على باقي بقى الممارسات الاسلاميه والدينيه من اركان الاسلام وشعب الايمان و... واداب واخلاق ده ايه في تفاوت رهيب وده موجود في كل المجتمعات لكن ال- ال- المجتمع الحديث ما عادش فيه بيئه الدين بالنسبة لها آه، بيؤخذ منه آه، آه، كصافي كده ان هو رايح اخد دين وارجع الشباب بيبدأ بقى طبعا بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يغرس لهذا الدين بيده الدين ربنا سبحانه وتعالى لا يضيعه عبر العصور في علماء ودعاء وميراث النبي صلى الله عليه وسلم مستمر يعني النبي عليه الصلاه والسلام ماتوا الصحابه كملوا وحاولوا ان هم ي- يصيغوا الدين في في قوالب كثيره في التعليم وبعد كده التابعين كملوا وتابع التابعين كملوا ونشات مدارس علميه ومدارس فقهيه ومدارس عقديه ومدارس آه، في- في السلوك و- و- وعبر العصور الدين بايه ناس بت- بتهب نفسها انها تكمل دين وتدرس دين وتعلم دين وتك... و... و... والطريق مستمر وربنا سبحانه وتعالى الى قيام الساعه إيه، لا يزال هناك من ايه من يتحمل تدريس الدين او تعليم الدين او إيه، يتحمل مسؤوليه الدين الشباب بي... بي... بي... بيفيق من سواء من انحراف شديد في المعاصي اللي هو بيزني وبيقعد ساعات مخدرات وبيعمل كل اللي هو بي- بيسمع كل القبائح وبيشوف كل القبائح يعني الجوارح كلها منقاده في ايه في كل الفساد بيفيق عند عند لحظه او مش كده خالص هو مش بتاع غفله ومش بتاع الحاجات دي مش بتاع قصدي معاصي وكبائر وكده هو بالنسبه له مروق دماغه ومش مش مهتم بالايه بالقضيه الدينيه خالص فواصل لمرحله غفله تامه اللي هو بالنسبه له مش مهتم بالاخره والدار الاخره ومعاني الدين و... والنبي عليه السلام والوحي والرساله والمسؤوليه والهدف من الخلق ولماذا خلق الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الغايه التي لاجلها خلق الحاجات دي كلها هي ايه م- غافل تماما والغفله دي احيانا بتصل الى ان هو غير مكترث او لا ادري واحيانا ملحد يعني ايه انا بجيب لك ال- إيه، الاطراف يعني طبعا كل ده ده في تفاوت كبير ما- ما بين الشباب يعني لكن عند لحظه معينه بيبدا يحصل نوع من انواع الهزه حد بيموت حد بيمرض حد بي بي بيشعر حاجه بيقرا مقال بيقرا حاجه على الفيس بيقرا حاجه على على موقع التواصل الاجتماعي بيقرا كتاب آه، حد من اصحابه بيكلمه وهو بينزل الجامع يسمع موعظه لا ايام ما كان في مواعظ في الجوامع يعني يعني بي بيعمل اي حاجه بي فجاه بيحس انه محتاج يتهز فجاه بيحس ان هو محتاج يتغير وهو لسه في مرحله شباب يعني يقدر يغير اللي هو لو امر ان هو يغير كل حاجه في حياته بيعرف يغيرها يعني دايما فرق بين الشباب وال... والكبار ان الكبار بيبقى خلاص هو استقر بقى ما عادش عنده مساحه من كتر الحياه الحياه التجارب الثقل اللي هو محمله فما عادش بقى ايه يعني هي بايظه يا عم هي بايظه وانا مبسوط انها بايظه يعني هو مش عايز يتغير مش عايز يشوف خلاص بقى يعني ايه هو بقى الواقع, الواقع بقى استابلشد بقى الواقع كده ايه بقى مستقر ومستمر ومؤسس على هذا فهو مش حابب ايه بل احيانا بيعاند فكره التغيير لا لشيء الا لأنه, لانه تغيير يعني مش عايز اي حاجه إيه تعكر صفو الاستقرار ايا كان حتى لو صح حتى لو احنا اتعودنا على ده وعارفينه حتى لو حرامي بس احنا عارفين ان هو حرامي بس عارفينه يعني ايه خلاص بقى هو بيوصل للاستقرار ايا كان الفكره المغيره صحيحه خاطئه هو مش عايز يفكر اصلا لكن الشباب عنده عنفوان وقوه لا نغير وغير نفسه فالشاب بيحس ان لا انا كده غلط انا عندي مشكله انا محتاج اتغير طب الواقع مش مهم الواقع طب الناس اغير الناس طب المجتمع اغير المجتمع يعني شباب ممكن يسافر يسيب بلده يروح بلد يسافر في امريكا ولا في المانيا يغير كل حاجه في حياته ويغير مجتمع جديد ويشوف جديد وناس جديد متربي تربيه محافظه جدا وتلاقيه فجاه ينفتح انفتاح على عكس كل ما تلقاه العكس متربي تربيه منفتحه جدا وتلاقيه قرر ان هو يبقى يعني قافل على نفسه قفله اللي هو يا ابني مش قوي كده يعني الحياه مش كده قافل على نفسه قفله شديده ليه هو قرر انه يتغير وعنده استعداد انه يتغير ويغير كل حاجه في حياته ايا كانت هي هي ايه لما بينال بقى لما بيجي يحصل مرحله التغيير ديت بي او بيفيق على هذا بيبدا يفكر هو او يشوف هو انا المفروض انا رايح فين او انا انا يعني انا انا عايز ايه المفروض الخطوه الجايه ايه هو بي بي بيبقى عنده استعداد ان هو يفيق في هذه المرحله ان هو ايه ان هو كل حاجه في حياته سهل جدا ان هو ايه يغير السؤال الصورة الذهنية اللي موجودة التعليم اللي, اللي احنا بنتعلمه ان هو عايز كل حاجة تبقى ممهدة مرسومة واضحة في صورة ذهنية اللي هو ايه انا عايز ابقى ماشي في خط سير فتقول له كويس هو خط السير ده مع ربنا سبحانه وتعالى انا لو دخلت المدرسة ابتدائي فانا بعد تا... بعد سنة همتحن امتحان واطلع من اولى ابتدائي بقيت في ثانية في ثانية ابتدائي في الدين مش كده في الدين ممكن امسك كتاب تفسير امسك كتاب عقيده امسك كتاب مصطلح امسك كتاب لغه امسك كتاب اصول امسك كتاب سلوك امسك كتاب قصص الانبياء قصص الصالحين دار اخره اللي وقع في ايده على حسب ايه على حسب تصورات الناس يعني في ناس بتبدا بدايات غريبه مفيش مساحات التعليم الديني مش مش مش مش مخدوم على مستوى التعليم ال ال ال ال الطب والهندسه والزراعه والتجاره الا اللي هيدرسه كنمط دراسي زي اللي التحق في كليه مثلا شريعه وقانون او التحق في كليه مش عارف دار علوم قسم مش عارف ايه هو هنا بقى حتى كده هيبقى طالب نظامي وده مش متاح للدين ده متاح للطالب النظامي اللي هيطلع عشان يبقى مدرس في حته معينه يدرس منهج معين هم ارتضوه له فاهم قصدي لكن لا مش للحياه مش للدين هو الدين بتاع الناس بتاع ربنا فجميع العالمين مطالبين ان هم يتعلموا دين بس الكليات دي مش هتعلم دين للعالمين هتعلم دين لمين لمن اراد ان يتخصص او اراد ان هو يطلع مدرس دين او يطلع مدرس في الازهر او مدرس او يطلع واعظ وايه في مسجد من مساجد الاوقاف فقط طيب هل ده معناه ان الدين مش الا لا يكون الا عن هذا الطريق لا هنا هيقابل الشباب نوع من انواع يقول لك اصل انا حاسس ان انا مشتت ليه مشتت لان انا مفيش قدامي طريق مرسوم ادخل فيه سنه اولى بعد خمس سنين اطلع بكالوريوس يعني انت بتدخل كليه بعد اربع سنين من الكليه هم حقيقه مش اربع سنين يعني هم حقيقه اربع مثلا ايه 8 شهور مثلا يعني كل سنه بتذاكر لك فيها شهرين ده غالب ال... ده, ده, ده الطالب المجتهد يعني اللي هو بيذاكر شهر في ناس بتذاكر بتذاكر في كل في بتذاكر في ال... في الترم ايام الامتحانات فقط اللي هو لو لو الامتحان لو الامتحان بكره هو ذاكر النهارده فاحسب الخمس سنين هتلاقيهم تعد تعد مثلا تلاقيهم يطلعوا اللي هي عدد ايام الامتحانات بعد بعد عدد ايام الامتحانات مذاكره يعني راجل ذاكر مثلا في كل سنه في كل ترم مثلا اسبوعين فبقى معاه كل سنه اربع اسابيع يعني كل يعني كل سنه اربع شهر فبقى معاه بقى معاه بعد اربع سنين او خمس سنين بقى معاه ايه خمس شهور خمس شهور دول حقيقه هو اللي ذاكرهم يعني هو دول هو ده علاقته بالكليه كلها بس بعد خمس سنين بقى اسمه مهندس بقى اسمه دكتور بقى اسمه م- بكالوريوس تجاره بقى اسمه محاسب بقى اسمه مدرس فهو بالنسبه للمجتمع المجتمع بيشجعه يقول له ازيك يا باشمهندس على ايه يا باشمهندس على عشان خمس شهور قعدهم مفرقين على على على خمس سنين فبقى اسمه مهندس بقى في واقع مهندم في واقع مؤسس في واقع ممهد ان هو يطلع ده في الدين مش كده في الدين انت ممكن تيجي تشتغل بقى في الدين فهو متخيل ان هو عايز الدين يترسم له كده يعني عايز علاقته بربنا سبحانه وتعالى تترسم كده فتقول له لا العلاقه العلميه ممكن تترسم كده يعني لو انت عايز تتعلم الفقه ممكن نترسم كده انت عايز تتعلم الاصول ممكن تترسم كده انك هتاخد اه، اه، مثلا مرحله اولى مرحله ثانيه مرحله ثالثه عند مرحله رابعه اه، يبقى انت بقيت بعد بعد فتره معينه من اتقانك لهذا العلم بقيت ايه خدت منه اساسات او ال- البدايات او المبادئ او خدت منه خلاصته بقيت خلاص فاهم العلم ده بيتكلم في ايه واصوله وكتبه و- ومعاك الاضاءات بتاعته وفي الاخر وفوق كل ذي علم عليم يعني يعني ما فيش حد آه، خلاص انا معايا منتهى العلوم ما فيش ده وده حتى حتى في الكتب ال- حتى في الدراسه ال- الحياتيه موجود يعني انت بعد ما تخلص كليه الطب بيقول له بيقول لك والله والله عايز تتعلم يقول لك والله ما عادش فيها خلاص بقى روح طب يا جماعه ده في مريض انا مش عارف اعالجه والله روح بقى خد دوري على حسابك روح اجتهد انك تحضر ماجستير تحضر تحضر دكتوراه شوف تخصص تخصص فيه طب انا خدت دكتوراه وفي الاخر في مريض مش عارف برضه والله خد زماله طب انا خدت زماله وبرضه مش عارف والله في مجلات علميه وفي ناس بتعمل مؤتمرات وفي recent advances ممكن تقعد تقرا فيها وتتعلم منها وتحتك بناس وت... وتسال والتجربه هي هنا المفيده مع ان انت اتعلمت وخدت رساله خدت زماله وخدت دكتوراه وخدت وخدت بس في الآخر خلاص في هو هيفضل ده موجود احنا ما بنقبلش ده في العلم الشرعي بنبقى عايزين العلم الشرعي يبقى ايه يبقى هو عايز يبقى طريق ممهد انا عايز اقول لك ان بقى العلم الشرعي اصلا هو مش الدين هو مرحله من مراحل بتوصلك بربنا سبحانه وتعالى لكن علاقتك بربنا دي ما بتتجسمش يعني انا عرفت ان الصلاه مهمه وربنا بيحب الصلاه فانا هصلي لما صليت ربنا فتح لي باب من ابواب الدعاء فبقيت ادعي لما دعيت ربنا فتح لي باب من ابواب الخير في صحبه لما لما صاحبت ربنا فتح لي باب من ابواب الخير في عمل خيري لما لما صاحبت ناس صالحين و... وناس اهل مساجد لما مشيت في العمل الخيري ربنا فتح لي باب في رقه القلب فبقى قلبي رقيق فبقيت آه، عايز اعمل عمل تاني ب- فتح لي باب في الهمه وهكذا علاقتك بربنا من- لا منتهى لها ودي ما بتترسمش يعني مش هينفع اقول لك خلي علاقتك بربنا زي علاقتي بربنا علاقتي بربنا غير علاقتك بربنا غير علاقتك اي حد والذين جاهدوا فينا لهديناهم سبلنا كل انسان له سبيل عند الله سبحانه وتعالى له سبيل مع الله سبحانه وتعالى مفيش حد زي التاني يعني حتى الانبياء متفاوتون في ذلك الانبياء فيهم متفاوت في ذلك القلوب متفاوته والاعمال متفاوته والايمان متفاوت الصدق والاخلاص في القلب متفاوت من في نفس الشخص من عمل لعمل يعني انت ممكن تلاقي في في قلبك اخلاص في في عمل معين وعمل تاني تحس ان انت ايه حاسس ان انت كده العمل ده اخلاصي مش جاي قوي يعني مش مش نفس العمل برضه.
في نفس العمل احيانا في مراحله فالمقصد اللي انا عايز اقوله النقطه ان احنا الصوره بقى ان انا عايز اشتغل دين يبقى الدين بالنسبه لي هو ايه مرسوم رسمه ال- المسطره اللي هو انا كذا ثم كذا ده ينفع فين ده ينفع في بعض العلوم ينفع في بعض المراحل الابتدائيه لكن بعد فتره خلاص انت مريت على على كثير من المعاني الدين ومريت على كثير من قيم الدين الان عليك ان عليك ان تعمل يعني اطلب علم أط- اترك طلب علم لا لا لا كمل طلب علم بس اعرف ان دي طبيعه الحياه يعني ايه خلاص انا خلصت البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجه والترمذي والنسائي خلصت دواوين السنه ومريت على كتابين ثلاثه من كتب التفسير وخلصت كتب العق... يعني خلصت مثلا كتابين في العقيده او كتاب قوي في العقيده او, أو اربع كتب في العقيده او مرحلتين ثلاثه في العقيده وخلصت في الفقه مريت على كتابين ثلاثه فقه ومريت على علوم الالات على المصطلح وعلى الاصول وعلى اللغه وعلى التجويد وعلى ومريت على وانا ماشي كده خدت ايه افكار ودورات في ديت وامتحنت في دي مره في واحد عايز يتعلم تجويد عشان يعرف يقرا القران وفي واحد يتعلم تجويد عشان يبقى معلم تجويد يعني ده مختلف عن ده اكيد قراءة ده للكتاب تختلف عن قراءة ده للكتاب ما هما الاتنين بيذاكروا في نفس الكتاب ف م- هنا خلاص ده بقى م- محتاج ان انت بتقول والله انا انا فصلت للدين يعني بقت حياتي في وسط ده قراءة عالم التفسير في تفسير آه، زي- لابن كثير زي زي تفسير ابن كثير مثلا يختلف عن قراءة آه، ال- اللي عايز يقرأ كتاب تفسير ابن كثير عشان يعرف معاني الآيات على هامش الايه؟ على هامش القراءة احيانا بيبقى عندنا صور مثالية او صور ذهنية عن دين فعايزينه يترسم على الصورة دي فالصورة ديت لما بنلاقيهاش بنعمل ايه بيقول لك لا انا حاسس ان انا تايه انا ضايع فتقول له حضرتك تايه وضايع بالنسبة لايه هنا في الثانوي بتلاقي عندك منهج تذاكر منه مما اذكر يعني في امتحان الجراحة في طب عندنا موضوع آه، هيرنيا الفت الفت ده انواع كتير فكنا بنسال الدكتور بنقول له حضرتك نذاكر منين قال ماليش دعوه انا ماليش دعوه تذاكر منين قال لي دعوه انك تذاكر الفتح تجيبه بقى من كتاب كذا تجيبه من كتاب كذا تجيبه من كتاب انجليزي تجيبه من كتاب مدرسه اوروبيه تجيبه من كتاب مدرسه امريكاني تجيبه من مذكره واحد صاحبك تجيبه من واحد آه، جراح يشرحه لك انا ماليش دعوه انا ليا دعوه ان انت تعرف انواع الفتح انا هسالك على المعلومه دي احنا في قبيلنا ده في الطب عادي واحد طالب شاطر بيقعد في المدرج ي- يبيض ال- ي- يذاكر المحاضره ويبيضها وبعد كده يطرحها لل- لل- في المكتبه ويكسب منها او المكتبه تكسب منها والطلبه تبيع والامتحان يت ايه ي- الطلبه تذاكر الحقيقه ان في طالب ما بيذاكرش من المذكرات دي بيذاكر من من مرجع في طالب بيذاكر من الكتاب الرئيسي في ذاكر في طالب بيذاكر من على النت ايا كان المهم انك انت ما تخرجش من هذه السنه الا بالمعلومه دي في الدين كده اللي هو انا مش مهم ان انا اكون عارف كل كتب العقيده اللي اللي الفت عبر الزمان والمكان وكل واحد طبعا المعاصرين إن- انا عايز اقول لك ان انت لو قعدت بس تذاكر كتب المعاصرين المعاصرين بس فقط مش هتخلص لذلك انت محتاج لما بتيجي تجيب الدين- بتجيب الدين بتجيبه منين؟ من اصله من منبعه من كتاب من الوحي وب... و... و... و- ولما تيجي تذاكر اللي كانوا العلماء بترجع للايه؟ للصحابه للتابعين لفقهاء المذاهب الاربعه ل- لان انت لو قعدت تذاكر في المسائل المستجده وانت ما عندكش الاصول ديت هيبقى عندك مشكله كبيره لان انت المستجدات لا تنتهي فعلم الدين كده ان انت ب ب بتاخد الاصول بتاخد المنابع بتفضل ت- تتعلم تايه في إيه؟ يعني واحد اذا تهت انما اصلا قال تركت فيكم ما انت مسكت به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي امسك في المصحف احفظ كتاب ربنا انا عايز اتعلم يا ابني وفي علم اعظم من كتاب ربنا اه، حفظ كتاب ربنا ده علم تعلم كتاب الله احفظه تعلم سنه النبي عليه السلام اه، اقرا كتا- كتب الحديث طب انا مش لسه في البدايه اقرا ك- الاربعين نووي اقرا جامع العلوم والحكم اقرا رياض الصالحين تدرج هات مختصر البخاري واقراه هات إيه إيه إيه البخاري واقراه هات م- زيادات مسلم على البخاري هات إيه م- جمع بين الصحيحين هات زيادات ابو داود على على البخاري هات اللي عايز بيلاقي لا انا عايز يبقى في طريق مرسوم لا شك ان ده مهم ليه ليه مهم ليه مهم في طلب العلم ال- المنهجيه مش بس عشان ما تلبخش إيه ده بيساعدك انت بعد لما يكون معاك طوب وطوبه طوبه جنب طوبه جنب طوبه بتعمل جدار الجدار جنب جدار بيعمل مبنى لما بتيجي بعد كده تتخلص ما بتعرفش تتخلص من طوبه بتخلص منين لما بتيجي تنقل بتنقل بالمبنى كامل بقى في مبنى جوه قلبك يعني الاخ اللي قاعد فتره مثلا يحفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى قعد مثلا سنتين مع مع المصحف لما بتيجي بعد كده يروح في اي حته في العالم يروح في اي شغلانه في العالم في حته جواه بقت ميكوزه داخله غير لما حفظ ايتين هنا وانساهم وايتين هنا وانساهم وايتين هنا وانساهم وايتين هنا وانساهم بعد كده يسهل ان هو ايه ان هو يسيب لان هو مفيش حاجه بداخله لها قيمه كتليه يعني مفيش كتله كبيره جوه قلبه قاعد فيها مثلا سنتين ثلاثه يعني لما واحد بيقعد خمس شهور مفرقه على خمس سنين وطلع بقى اسمه مهندس مع انه حقيقه هو بذل كله ايه خمس شهور او آه، بطلع اسمه مدرس مع انه هو حقيقه هو بذل ايه اربع او خمس شهور في الخمس سنين لما بيجي ينقل عشان والده من اغنياء القوم مثلا وعنده مطعم فيقول لك والله انا هقف في المطعم بتاع ابويا او مثلا ابوه من اغنياء فعنده محل ذهب فقال لك والله انا هقف في السوق وهسيب الهندسه واشتغل مع ابويا في في, في تجاره الذهب بيسموها shift career career ايه يا ابني وانت اصلا عندك career يا ابني انت اللي بذلت كله اربع شهور على بال اربع سنين يعني يعني وقفت مع اصحابك اكتر منهم يعني لو لو بيدوا شهادات على وقفه مع الاصحاب كان زمانك هتاخد دكتوراه دلوقتي لو المجهود اللي بتعمله في السباحه ولا في الجري لو انت كنت رياضي بتاخد اي شهادات كان زمانك هتاخد شهاده ان انت بقى ب- يعني يعني بروفيسور في في في, في كثير من انشطه الحياه لكن هو عشان العلم ده بقى اصبح ممنهج واصبح له إيه إيه إيه طريق واضح فيه ومبذول فيه مجهود مبذول فيه مال وتصورات و- و- واختبارات وامتحانات و- ووسائل تعليميه و- وناس بتدرس وناس بتمتحن وناس بتعمل بقى قيمه كبيره فاللي انا عايز اقوله يعني نقطه ان انت إيه، الطريق بتاع العمل العلم الديني او طريق العمل الطريق الاول الدين مش طريق العلم الديني فقط لان علاقتك بالله تختلف عن آه، علاقتك بطلب العلم يبقى ده اول معنى المعنى الثاني ان علاقتك بطلب العلم مش زي علاقتك بالعلم الممهد اللي بتدرسه فيه ابتدائي واعدادي وثانوي وكليه وقياس ده قياس العلم الشرعي او طلب العلم الشرعي على مثل هذا ده ربما يصيبك بكثير من الاحباط لانك ربما في كثير من بيئات على فكره أنا مش بقول لك ان ده مش موجود او في قليل من البيئات حول العالم يعني ممكن تلاقي مثلا في المغرب في مدرسه لطلب العلم في- مثلا الاصول مثلا او الفقه مثلا المالكي ممكن تجد في السعوديه مثلا تجد مدرسه في طلب العلم مثلا الايه الفقه الحنبلي مثلا والعقيده في مثلا في في مصر ممكن تجد مثلا في لو التحقت بالازهر او التحقت بكليه نظاميه ممكن تجد ايه ده ممكن يكون موجود او موجود عند بعض المشايخ اللي اللي اللي درسوا لذلك لكن عموم المسلمين هو مش ده مش متاح بالنسبه له بحال من الاحوال فتصور ان ان انت عموم المسلمين علاقته بربنا تبقى مبنيه على ده فقط ده هيعطل كثير من الايه من علاقه الناس بربهم وعلاقه الناس بالدين لان انت رسمت على تصور هو مش حقيقي موجود اصلا ولا حتى لو مش موجود هو مش حقيقه هو ده الم- اللي المفروض يكون موجود يعني مين قال ان انا عشان اتعلم دين لازم يكون كل حاجه تكون بالنسبه لي ايه ودرجه انت هت... هتنمط الدين يعني هت... هت... الجيل الدين يسع العالمين ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك احكام متروكه لل- لتصورات الناس متروكه للعرف يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا جع- جعل النصاب مثلا الزكاه مثلا الزكاه ده ركن من اركان الاسلام جعل الزكاه على الايه على على النصاب النصاب ده آه، ب- بالدراهم والدنانير اللي كانت موجوده زمان الذهبيه الدراهم والدنانير ديت ما كانتش موجوده عند العرب اصلا يعني كانت بتضرب في بلاد الكفر والنبي اعتمدها خلاص مش دي معيارها الثمانيه مش دي الحاجه اللي, اللي بتشترى عشان تشتري بيها يعني انا بشتري ال ال الهدوم البسها عشان انتفع بيها بشتري ال- البيت عشان اعيش فيه بشتري ال- الاكل عشان اكله لكن بس بجيب فلوس عشان اكلها لا بجيب فلوس عشان اشتري بيها الحاجات ديت فما دام الدراهم والدنانير ديت بقت بقت هي فيها الثمنيه فخلاص جعل الزكاة على على معيار الدراهم والدنانير اللي هي أصلا معروفة عند الناس جعل الكفارات على ذلك جعل الديات على ذلك كثير من الكيل والموازين والمعايير عرف الناس الناس عارفاها ما قالش بقى الد- إيه- إيه- هو الدينار والدرهم بيشقوا فين بيشقوا في بلد غير بلاد المسلمين طب هو هما آه، تمن دوانيق ولا ستة ولا أربعة و- وهل آه، اللي عمل ده عبد الملك بن مروان يعني بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر وعثمان وعلي و و و وتولي معاويه بن ابي سفيان و بعد كده قرر ان هو قال لك لا نوحد العمله نسق عمله في بلاد المسلمين طب كل الناس دي كانت بتطلع زكاه كانت بتطلع زكاه على ايه على ما يعرفه الناس ففي حاجات ربنا سبحانه وتعالى تاركها مفتوحه الدين يسع العالمين هدايا انا واعمله نمط معين ان الدين يعني انت تذاكر كتاب كذا ثم كتاب كذا كتاب ربنا يعني ما هو ده كتاب العالمين في فرق ان انا اقول لك ان العلم العلم يرفع الايمان يعني هو السؤال السؤال يعني الست بتاعه الفجر اللي ينفع تدخل الجنه في هذا التصور تنفع تدخل الجنه ولا طلعتها بره التصور ده مش مش انا بسال ما هي امي مش هتدرس ما هو امي مش هتدرس فقه وتفسير ومصطلح والحاجات اللي انت قلت عليها ديت يعني ده يقينا مش هيحصل الناس الطيبين العاديين اللي آه، آه، آه، والدي ووالدك واختي واختك و- و- و- والناس اللي اللي انت بتقوله ده تصور طلبه علم ان انا عشان آه، عشان فقط اجعل المعيار الوحيد في علاقتي بالله هو دراسه الاصول والفقه والعقيده والتفسير على نمط محدد في مدرسه نظاميه وواضحه انتقل فيها من مرحله لمرحله هو ده الطريق الى الله لا ده الطريق الى العلم لكي ابلغ دين الله ده بالظبط كده لما اقول لك انا هو انا هرسم طريق لكليه الطب كليه الطب غير كليه هندسه يعني طلبه طب و- و- و- ومذاكرتهم غير طلبه صيدله ومذاكرتهم غير طلبه هندسه ومذاكرتهم ده مع- ده بتاع طب يقول لك لازم تروح الراوند لازم ت- تنزل المستشفى او لازم تنزل عملي او لازم ت- تروح تمتحن نظري او لازم تمتحن شفوي او لازم آه، آه، آه، تحصل اشياء كتب معينه ب... ب... في كليه تانية ده مش بالنسبه له لازم الماده اللي هو عنده مهمه عندي مش مهمه والماده اللي عندي مهمه عنده مش مهمه وهكذا الحياه فاللي انت بتقوله ان انا عشان اجعل طريق الله هو عباره عن دراسه الفقه والعقيده والتفسير والاصول واللغه والمصطلح واصول التفسير وهو ده الطريق ده مش ده مش الطريق انت بتقول ده مش الطريق ده بتقول ده بدايه الطريق بعد كده يتكون لك رؤيه انك تتقرب الى الله ده معناه ان الامه دي كلها مش متقربه لله يعني بهذا المنطلق معناه ان الامه من اولها لاخرها بل حتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش متقربين الى الله يعني اللي انت بتقوله ده م- فوق مستوى ال- الخيال لان لان اولا تقسيم العلوم كان بعد عصر تابعه بعد يعني بعد التابعين يعني أو في عهد التابعين يعني كل ما كانت الدنيا بتتوسع كانوا هم بيقسموا العلوم لان في الاول كانوا بياخدوا الوحي فقط بياخدوا القران وبعد كده بعد كده اخدوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم فبقى معاهم القران وتفسيرها وتبيينها وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بقى معاهم الوحي مكتمل بقى, ال- بقى القران تطبيقا الكلمات اللي عليها ترتب عليها احكام يعني لفظ الصلاه هو لو واحد عمل ركوع وقيام و- و- وسجود و- وجلسه بين السجدتين والسجود، ده اسمه صلاه الصلاه عند العرب كان اسمها الدعاء يعني كانوا بيطلقوا كلمه صلاه على الدعاء بس لو واحد عمل كده ورفع ايده الى السماء انت ممكن تقول عليه صلاه صلى في ايه لغه لكن هل دي هي كان بني الاسلام على خمسه اقام الصلاه لا ان المعنى اللي ترتب عليه مدح وذم وايمان وكفر و- وطاعه ومعصيه وخير وشر ثواب وعقاب هو المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه ان ربنا قال ان في حاجه اسمها ايمان رتب على معنى الايمان ثواب وعقاب رتب على مصطلحات المصطلحات ديت جاء بها الشرع والشرع جاء احيانا ب- بحدود واضحه للمصطلح زي الصلاة زي الزكاة زي زي الحج الحج طبعا السلام أمر الصحابة أنهم يحجوا وراءه أو أنه تركها للإيه للعرف يعني آه، الست بتحيض خلاص هو في أحكام في ستات بت- في طهر وفي ستات في الحيض آه، بتحيض قد ايه مسألة فيها تفاوت كبير فالشرع فتحها مسحها خلاص يعني على قد حيضتك انت ما تصليش يوم يومين ثلاثة يومين ونص ثلاث أيام ونص خمس أيام سبعة أيام 15 يوم على قدر ما أنت فيه على قدر خلق الله سبحانه وتعالى لتفاوت الناس في هذا الايه في هذا الامر وكذلك ده كذلك في كثير من الاحكام هو خلاص ربنا سبحانه وتعالى يعلم هو هو- هو الخالق يعلم الناس متفاوته في ذلك فرتب احكام شرعيه ده و- وفتح باب التقوى وباب التقرب الله للجميع جعل ان ان طريق ال- ال- التقرب الله هو فقط طريق الدراسه النظاميه ده مشكلة كبيرة جدا جعل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق الدراسة المنهجية المنظمة المرحلية اللي أنا بنتقل فيها من مرحلة مرحلة ده معناه إيه إيه إيه إيه أو مقتضاه إنك أنت بتقول إن الأمة ديت يا إما تبقى طلبة علم يا إما مفيش ومش طلبة علم عاديين ده طلبة علم في مدرسة نظامية بصورة معينة مين قال التصور ده؟ ده تصور مش ضيق ده في غاية الضيق بداية الشرع يستحيل معاه ده يعني هقول لك ان في مدارس نظاميه نشات على قدر على قدر علماء عبر العصور يعني الامام احمد كان امام في سهل السوق امام في في العقيده وكان امام في الحديث عنده مسلم الامام احمد وكان امام في الفقه وله مذهب في الفقه يعني يعني ما فيش مساله من مسائل الدين الكبيره او مساله من مسائل الفروع الا وتكلم فيه له فيها ايه قول او قولان او ثلاثه كمان بقى مذهب انا النهارده ما اقدرش اقول انا هعمم مذهب الامام احمد على الامه او مذهب الامام مالك على الامه او مذهب الامام الشافعي على الامه او مذهب الامام ابو حنيفه على الامه لا هذه المذاهب تلقتها الامه بالقبول وهي مدرسه نظاميه ل- لمن اراد ان يتفقه على طريقه معينه فيتعلم منها عند مرحله معينه وبعد مرحله معينه بيقول لك بقى اسمه فقيه مجتهد يعني بقى- يعني خلص المذهب ده وبعد كده نقل على المذاهب الاخرى وبعد كده بدا هو يجتهد في الإمام- في المذهب وده كتير جدا في من من فقهاء المذاهب ان هو بيبدا ان هو بيبقى يطلع في الشافعيه يطلع من اول ياخد متن صغير صغير وبعد كده يعمل حاشيه ي- ي- يدرس المحل بعد كده حاشيه عليه وبعد كده متن اكبر وبعد كده ياخد فقه مقارن في المذهب نفسه وبعد كده ياخد فقه مقارن بين المذهب والمذاهب الاخرى وبعد كده يقول لك بقى اسمه مجتهد في المذهب يعني ايه يعني ممكن يجتهد ويطلع بره خالص وده كتير جدا من كتير من فقهاء المذاهب ابن تيميه بدا حنبلي وبقى مجتهد مطلق ابن قدامة كان بي- بي- كان بي- بيشرح في الفقه الحنبلي وبعد كده عمل المغني ابن قدامة النووي الشافعي تجد كثير جدا في كلامه بيخرج بره وده معتبر ومقبول الامام احمد نفسه كان بي بيفتي بشيء وبعد كده يعمل ايه لما يجد اثر تاني ما كانش يعلمه يفتي بي- بالاثر الجديد الذي تعلمه فكرة ان انت هتحصر الناس في في مدرسة معينة او تصور معين نظامي او منهجي أو ده انا اسف يعني ده مش تضييق للدين ده تضييق للدين ده ده مثالية وهمية ده كلام ممكن يفهم خطأ من بعض طلبة العلم وهو مثلا بيحض الناس على طلب العلم فتاخدوا الجلالة شوية فيبدأ يسخر الناس على ايه على مسألة آه، آه، ان انت مش ه- اهمية علم من العلوم لكن فكرة انك انت تجعل ان الطريق الى الله فقط هو هذا وفين أين الوحي وأين الرسالة وأين تعلق الناس بكلام الله وان تعلق الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في فرق ان انا اقول لك ان كلام العلا- العلماء مقدم مش مقدس لكن ايه المقدس الوحي حاجة الناس إلى الرسالة أعظم من حاجة الناس إلى كلام العلماء ويكفي الناس أنها تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي الناس أنها تتعلم الآية وتعمل بها لكن أنك أنت تفرض على الناس أنها لن تقترب من الله إلا في مدرسة نظامية محددة واضحة أنا شايف أن ده مش غلو ده يعني ده غلو وغلو النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 120 ألف صحابي كان يحفظ القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 70 والباقي حافظين بس حافظين إيه أجزاء لا خلاف أن أفضل جيل هو جيل الصحابة ده مستقر عند علماء الأمة عبر العصور يعني إنما أصلا قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ليه؟ لأنهم أخذوا الوحي غضا طريا يعني شافوا الوحي مطبق ورؤية النبي عليه السلام بيطبق الوحي دي فيها يقين انك انت بترى نموذج هو اعلى نموذج بشري بيعبد ربنا قدامك يعني شفت الصلاة صلاة شفت القيم قيم شفت الصدق صدق ما شفتوش آه، في الكتاب شفته عيانا بعينك شفت جبريل والمعجزات واضحة أمامك شفت الآيات الدالة على قدرة الله واضحة أمامك شفت قلب النبي عليه السلام وهو بي بي بيناضل ويجادل ويبين للناس في أبلغ كلام شفت المعاني واضحة المعاني ما فيش فيها التباس تركتكم على المحجة البيضاء يعني مش حاجة ممكن تتفهم اتنين اللي بيقرر ان هو حتى من العلماء كان شيخ الاسلام كان له رد جميل وبيتكلم على ان ان بعض العلماء يحد حد لشيء معين الحد ده مش موجود في الشرع يعني الشرع تركها مباحة تركها مفتوحة فاهم قصدي فهو يحد لها ايه حد في محاولة ل... ل... لضبط الناس فقال لو لو انت عملت ده هتضيق على الناس لان هو ما دام الشرع تركها يبقى هي فيها سعه الحاجه الثانيه انت ليه هتحد حد اذا كان ده هو اصلا ما حدش وهو اعلم منك واكثر حرصا على الناس منك واكثر قدره على البيان منك فلو كان لأحد أن يحد الحد على الشيء هذا اللي متروك مباح أو متروك آه، آه، آه، آه، لعرف الناس لفهم الناس و و و و وما يتعارف عليه الناس كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا ان هو حد اشياء ولغى تماما يعني لك الخمر كل مسكر حرام العرب كان زمان عارفه ان الخمر كان بتاع العنب مش بتاع ال- التمر كانت عارفه ان ال- ان ان النبيذ مش عارف ايه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الخمر اللي بتسكر كل مسكر خمر خلصها لك كانوا هما بقى فاهمين زمان قال لك الشرع اضاف معنى جديد لهذا اللفظه واعتمدها وجعل عليها ثواب العقاب كانوا فاهمين زمان ان الكفر بطريقه معينه او ان الحجاب له طريقه معينه او ان الصلاه معناها كذا او ان الايمان له معنى كذا كانوا فاهمين الايمان يعني التصديق وما انت بمؤمن لا يعني انت بمصدقنا قال لك الايمان ما عادش ده الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها قول لا إله إلا الله وأنها يمثل أصلا الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان فجعل الإيمان قول ولسان قول وإيه وعمل واعتقاد فغير المعنى ووضحه واضح جلي أنت النهاردة لما تيجي تقول لي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مرسوم بطريقة مدرسة علمية معينة فقهية أو عقدية أو أو, أو لغة أنا آسف هل كان أصحاب النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ يعني هتفرض طريقة أبو هريرة على باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتفرض طريقة خالد بن الوليد على باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص كل ميسر لما خلق له هو خالد دخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه سيف الله المسلول خالد بن الوليد عكاشة بن محصن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش زي ما أنت بتقول إن هو على طريقة اللي هو آه، آه، هيدرس مدرسة نظامية بطريقة محددة ولا حتى من أبواب الخير اللي, اللي فعلوه كانوا هكذا بل حتى الأنبياء فيهم تفاوت في نبي أمر إن هو يكون يقيم الدين ويقيم ملك زي سيدنا سليمان وسيدنا داود وفي نبي ما قدرش يأتي النبي وليس معه أحد هو نجح ولا ما نجحش ده نبي ربنا اختاره على علم على العالمين ده أفضل من مشى على على وجه البسيطة في زمانه مش مع حد أصلا في نبي مات مقتول هو نفذ ما عليه فكرة ان انا هربط الناس تصوراتها بنمط محدد ان انت عليك ان تكون طالب للعلم او عليك ان تكون فقيها على المذهب الشافعي او فقيه عليه ان تكون اصوليا طب اللي اللي ما عملش ده مش هيخش الجنة مين مين اللي قال ده ازاي تقول ده اصلا طب تجعل معيار للناس في علاقتها بالله لم يحده الله بأي منطق وبأي شرع وبأي نص وبأي تصور بل حتى كلام العلماء نفسهم عبر العصور يقول لك تعلق بالسنة تعلق بالوحي تعلق بما أمرك الله أن تتعلق به هو أنت أمرت أنك تتبع أحمد سيف هو أنت أمرت أنك تتبعني أمرت أنك تتبع مدى... أمرت أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن أمرك اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما أنزل إليكم وما كان الله ليضل قوم بعد إذنهم حتى يبين لهم إن أنت اوعى تتخيل إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يأتي كل أمة من غير بيان الله سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا ربنا جعل له حجة بينة عبر العصور يبين فيها للناس الحق من الباطل صحيح هذه الحجة بتخفت أحيانا تحتاج للوصول إليها مجهود واحيانا بتظهر واضحة جدا حتى انها يعرفها القاسي والداني بلا اي مجهود على حسب صلاح الناس وفسادهم وكثرة الطاعات وكثرة المعاصي ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل احيانا يخفض القسط واحيانا ايه يرفع احيانا يرفع العدل جدا بل العدل ظاهر هو الاصل انه العدل واحيانا يخفض الايه العدل فالناس عشان تجيب العدل لازم تقعد تدور يمين وشمال عشان تشوف العدل فين لان الظلم هو الظاهر لكن لابد يكون في عدل وظلم ولابد يكون في حق وباطل صراع الى يوم القيامة احتكار الدين في طريق واحد او في تصور واحد ده انت ما احتكرتش الدين ده انت احتكرت الدين وصغرته وجعلت الدين هو طلب العلم وما احتكرتش ما احتكرتش الدين في طلب العلم انت محت... ده انت احتكرت العلم في مدرسه نظاميه واضحه هي صوره ذهنيه عندك انت ولو حاكمت انت العلماء على هذه المدرسه مش هتطلع حد من العلماء عالم اصلا لان لان عبر العصور الناس فيها تفاوت رهيب في ده ابن حزم تعلم العلم بطريقه ابن حزم ده امام تختلف تماما عن تعلمها ابن تيميه ابن تيمية تعلم العلم بطريقة تختلف تماما عن تعلمها الشاطبي انا بكلمك على ناس كانت مغيرة في تاريخ العلم الاسلامي يعني ناس العلم الاسلامي قبلها كان في مرحلة وبعدها كان في مرحلة ثانيه خالص ابن تيمية في في الشام يختلف عن ابن حزم في الاندلس يختلف عن عن الشاطبي وده بيتكلم في المقاصد وده بيتكلم في العلل والاصول وده جايب الدين من اول لاخره وده جايب الدين من اول لاخره مدرسة مدرسة تانية خالص هتقول لي هادي ابن خلدون وهو بيتكلم في علم الاجتماع الراجل ده جاب الكلام ده منين ودرسوا ازاي كده وعلوم بتتطور عبر العصور زمان كانوا بيتعلموا فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا احنا محتاجين في ناس كتير دخلت وثقافات كتيره منفلته متفلته بتعمل حاجات كتير بتقول اقوال غريبه محتاجين نصنف في العقيده صنفوا في العقيدة على الأبواب في القدر في الإيمان في الايه نزاهة الخوارج نزاهة الشيعة في في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يصنفوا في أبواب الاعتقاد في الأسماء والصفات دخلت ناس كتير بتتكلم في أسماء والصفات صنفوا الأسماء والصفات بدأ علم العقيدة نفسه يتوسع اللي هو أصلا كان بالنسبة له بيستقى منين؟ من الوحي فقط كان الناس عارفاه خلاص هو يعني ما كانش امام صلى تعالى في درس عقيده في المسجد هو كان بيشرح الايه وبيشرح الحديث كانوا يروحوا درس النبي عليه الصلاه النبي عليه يستغفر وبعد كده يشرح لهم الايه او ياتي جبريل يسالهم اسئله واجابات هو ده الدين اه هو ده الدين ده جبريل جاء يعلمك ان انت الداعي المفروض يبقى عايز ايه سؤال مهم انا عايز ايه من الناس يعني انا عايز منك ايه يعني ايه القيمه اللي انا مش المفروض ان الدعايه يبقى هدفه ان الناس تقعد تلف حواليه اربطه بطريق علمي يتلقى فيه أو ببيئة دعوية وتربوية وإيمانية يتزكى فيها لعله يتذكر أو يخشى حاجة لو مسك فيها يجيب منها الدين يحضر دروس يصلي يحضر بيت إيماني يكون له صحبة طيبة يتعلم هو يبدأ يتعلم القراءة اديله مهارات القراءة وتابعه في القراءات مرة واثنين لحد ما يبقى يثقل في هذا الباب بعد فترة من الفترات بقى هو بقى عنده اللي يديه طيب لو لو هو ويتعلم الدين في اي مدرسة قريبة بقى نظامية مش نظامية منهجية آه، مؤسسية مش مؤسسية تطوعية بفلوس ببلاش المتاح لان انت مش في زمن انت قاعد تنقي انت مش داخل مول الدين والله لا لا لا انا مش عاجبني ال- ال- ال- الشافعي هات لي الحبالي احنا بنهزر وانت لا يا ابني اصلا وانت لا اصلا حد بيصلي بصاحبه انت مش في مش في زمن ال ال ال- الرفاهيه العلميه قوي للدرجه دي ولا الرفاهيه التربويه للدرجه دي انت اي حد بيتكلم في الدين لازم تسمعه حتى لو بيعجن يعني لو بيقول لو اه، اه، واحد بيتكلم في علم ملوش اي علاقه باي حاجه خالص ويقول لك ده الدين انا انا عايز ادعو الى الله تماما ع- ع- عايز ادعو مين وانا معايا ايه ادعو بيه نشايه الدعوه اللي انا عايز اقبل بها الله عايز اقبل بها على الله سبحانه وتعالى عايز ادعو الى الله سبحانه وتعالى شرط الدعوه كاي عمل صالح الاخلاص والمتابعه الاخلاص خلاص المتابعه يعني يعني تابع النبي صلى الله عليه وسلم تتابع النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الاضافي على الدعوه غير الاخلاص والمتابعه اللي هي العمومات هو العلم آه، والبصيره العلم الحلم البصير الصبر يضاف على على ال- على على قضيه الدعوه انا دلوقتي عايز ادعو للشباب إلى الله. ادعو لايه؟ يعني انا عايز ادعو الشاب الى ايه؟ والله انا عايز ادعوه الى الصلاه، هو مش بيصلي؟ انا مركز انا عايز اكلمه عن الصلاه، عايزه يصلي. طيب عايز امسكه بال- بالوحي، عايزه يمسك في المصحف. لو مسك في المصحف هيحصل ايه؟ هيتغير، لو انا النهارده هتكلم مع محمد في خمس دقايق اكلمه عن ايه؟ احنا قلنا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. في في درس الوحي للحياه كنت بقول النبي عليه الصلاه والسلام بدا بدايه معينه ام المؤمنين عائشه بتقول البدايه ديت مهمه انك تفهموها لان لو ما ب... لو البدايه ديت كانت اتغيرت كانت النهايه اتغيرت كانها بتقول ان طريق الدعوه هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وده كلام الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني يعني من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم علي ان يتبعني صلى الله عليه وسلم في الصلاه والصيام وعلي ان يتبعني صلى الله عليه وسلم في مناهج في الدعوه بتقول بدا النبي صلى الله عليه وسلم بلا تش... ب... ب... بايات الجنه والنار بالمفصل من القران بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل من القرآن بآيات الجنة والنار بتقول ولو بدأ بلا تشربوا الخمر لقالوا لا نتركه أبدا كأنها بتقول لك هو بدأ بإيه عشان ينتهي بإيه هو النبي انتهى صلى الله عليه وسلم انتهى بإيه انتهى انه حول ناس من ناس ضيعة لناس عاملين للدين اتحول مجموعة ناس بتقتل بعضها بعض على آه، آه، بقرة مرت من من عشر سنين ناس بتزني ناس بتشرب خمر ناس آه، متسلط عليها الفرس والروم لان هم شويه قبائل شتى كل واحد فيهم متفرقه كل واحد فيهم بيروح ي... ي... ي... ي... لسيده من الفرس ويواليه او من الروم يدفع له آه، شويه فلوس عشان ي... يعطي له مكانه في وسط قومه الا ان هم اصبحوا امه بتضرب في عمق التاريخ النبي عليه السلام ازال التراب اللي كان طمسوا بيه معالم الدين ففكرهم واصل لهم قال لهم انتوا امه من اول ادم ان هذه امتكم امه واحده احيا فيهم الخير حولهم من ناس عندها استعداد إيه إيه إيه إيه تتحرك وت- وتنام وتشرب عشان شهواتها إلى إنها ناس عندها استعداد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الناس بتبذل أموالها وفلوسها ناس بتبذل كل شيء في حياتها لأجل إقامة أمر الله لأجل إنها تنصر دين الله إزاي حولهم ده كان له بداية ومراحل ده كان له بداية ومراحل لما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بداية معينة انتهى نهاية واضحة انا النهارده هقول انا عايز ايه من الشباب والله يا جماعه عايز الشباب يتعلموا دين اللي هو انهي دين يعني عايز الشباب يعني امتى اكون نجحت نجحت لو خليت الشباب يعيشوا قضايا الدين يعملوا للدين يعني انا هبقى انا مستوى نجاحي ان الشاب جاي يحضر الدرس لا انا مستوى نجاحي ان الشاب بقى يقرر انه يعمل للدين يعمل للدين يعني يبقى بتاع ايه والله اللي يعرف يعمله يعمله المرأة كانت بتقوم المسجد اللي يعرف يقوم المسجد اللي يعرف ينفق اللي يعرف يتكلم اللي يعرف يصبر اللي يعرف يألف اللي يعرف ينفق اللي يعرف يدعو اللي يعرف يجادل الذين آه، آه، آه، آه، اليهود والنصارى اللي يعرف ي- ي- ي- يحيي قضايا أي حاجة تعرف تعملها في الدين اعملها اللي يعرف يحفظ طفل القرآن اللي يعرف يبر أمه اللي يعرف يحسن إلى جيرانه أحيي الدين أحيي الدين بإحياء مفرداته بطلب العلم أكيد مهم طلب العلم لكن كل الأمة تطلب علم حضرتك ان شاء الله ده مش موجود في تصور الحياتي اصلا لان تأبى السنن الكونية ذلك
الصحابة نفسهم لم يكونوا كلهم بهذه الطريقة ان انا هفرض كتاب عقيدة على الجميع ده فين ده على جميع الامة ايوه على جميع الامة نتعلم العقيدة لكن على جميع الامة نتعلم الكتاب ده لا على جميع الامة نتعلم لا اله الا الله تعلموا بقى بالمصاحبة بالتلقين بالمتابعة بال... بالاحتكاك المباشر ب... بكتاب قرأه بمعلومة خدها بإحياء هذه القضايا في... في بوسائل تعليمية مختلفة بتصورات بفيديوهات بأفلام بما تستطيع المهم ان القيمة دي تكون واضحة فاهم اقصد ايه فنقطة ان انت انا عايز ادعو الشباب الى الله طيب انا هدعو لايه التدريج النبي عليه الصلاة والسلام ربى ايه بدأ بايه بدأ بالجنة والنار عشان يوصل ليه عشان يوصل الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان نضيع اجر المصلحين عشان يمسك الناس بايه بحاجتين ايه هما بالصلاه والوحي كتاب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لو هما مسكوا في الصلاه هيقربوا من ربنا هيصلي يعني هيبني حياته على الصلاه يعني فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء يعني نومه اتغير يعني عاداته اتغيرت يعني علاقاته بالناس اتغيرت يعني بدا يروح الجامع بدا يشوف ده بيصلي ده بيسجد ده بيركع ده بيعمل مقرأة ده بي... بي... حياته اتغيرت على الصلاه النقطة الثانية على ايه يمسكون بالكتاب مسك الناس بالوحي مسك ده طريقك ده عزك انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم ده مستقبلك ده طموحك ده فيه خير ده البركة ده النور ده الحياة ده الروح ده لو مسكت فيه هتوصل في اسرع وقت وفي احسن وسيلة وكل ما بتبعد عنه كل ما انت بتبدأ تحط حدود مختلفة وافكار مختلفة وتصورات مختلفة وترجع الاشياء مش معيار بقت هي المعيار وتضيع معايير موجودة في الوحي فتبعد إذا قيل لهم تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هم شايفين نفسهم مصلحين ليه؟ لأن هو شايف نفسه بيعمل حاجة لكنه في ميزان الوحي ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون من غير ما ياخد باله ليه؟ لأنه ابتعد عنه أنا هكلم الشباب بكلمه أنا عايز من الشباب عايز يصلي بس كده اه بس كده اعمل كل اللي تقدر عليه بس ليه ليه مفيش طريق واضح ليه؟ لان الموضوع مختلف يعني هل دعوة استاذ الجامعة زي دعوة خاطبوا الناس على قدر عقولهم هل دعوة الشاب اللي مشكلته في بنت بيحبها زي دعوة الغافل اللي حياته كلها فلوس ومباحات انت هنا ادرى لو انا هقول انا هدي درس للدعوة على اولاد الدعوة هدي اولاد الدعوة الشرعية يعني اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا الكتاب ليكن اول ما تدعوهم اليه انك تقدم على قوم من اهل الكتاب قال له خد بالك الناس اللي انت عند رايح لهم دول عندهم دين بس دين مخالف لدين الاسلام يعني هم شايفين نفسهم اهل الكتاب والعلم فخد بالك انك انت بتخاطب ناس شايفه نفسها ايه اهل علم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام حدد له هيكلم مين وحدد له هيكلمه في ايه قال فانهم اطاعوك فقل لهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فانهم اطاعوك فقل لهم ان افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فتعطى الى فقرائهم فانهم اطاعوك فقل لهم ان الله امرهم بصيام 30 يوما في السنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد لمعاذ هيكلم مين هيقول لهم ايه ام مين عائشه تقول بدا النبي صلى الله عليه وسلم بايه بالجنه والنار تقول لك ان العرب كان بالنسبه لهم قلوبهم مصدية فكان لابد من تمهيد القلوب لاستقبال احكام الشريعة عن طريق ان هو يتكلم فين جنة والنار جنة والنار جنة والنار لما الناس قلوبها لانت حتى اذا ثاب الناس بدأوا يقولوا نعمل ايه قال لهم صلوا بداية النبي عليه الصلاة مع العرب تختلف عن بداية ايه النبي عليه الصلاة مع مين مع معاذ ليه مع اليهود ليه والنصارى ليه لان دول كان عندهم قدر معين فلما هكلمك على الدعوة هكلمك على الدعوة كلم الناس عن الصلاة كلم الناس عن بر الوالدين كلم الناس عن قيمة الصدق بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والعفاف والصلة كلم الناس عن أهمية الوحي كلم الناس عن حب الله عن حب الله عن حب النبي صلى الله عليه وسلم كلم الناس عن أركان الإسلام كلم الناس عن إيه إيه إيه الإيمان وكيف يزيد وكيف ينقص ومعالم ظهور الإيمان ومعالم الفتور وضعف الإيمان كلم الناس عن بيئة الإيمان كلم الناس عن حفظ القرآن كلم الناس عن أصول الدين العامة كتير اصول الدين العامه دي انت ممكن تتكلم فيها سنه متواصل يعني اللقاءات متواصل 70 90 درس في اصول بس اللي هو انا ما بكلمتوش عن على مساله من دقائق العلم انا بقول له يا ابني بطل كبر ده الكبر ده مذكور في القران كتير قوي له مظاهر اللي هو انت ممكن تتكلم عن القيم الشرعيه الموجوده في القران الاصليه اللي هي تبث في العالمين كتير وترتيبها سهل لكن انت هيبقى عندك نقطة تانية مختلفة ايه هي هي انك بتاخد ترتيب القيم ديت وتنزل بيها على الواقع الواقع ده اللي هو ايه اللي هو حاجتين المرحلة العامة عند الناس والمرحلة اللي هي مرحلة الأمة ومرحلة مين اللي انت بتخاطبه بتخاطبه نفسه اللي هو انت بتكلم مين انت بتكلم واحد قاعد في الجامعه بيصلي الفجر هتكلمه عن اهميه ترك الزنا يا ابني هو جاي يصلي الفجر في الجامع يعني ده وحش لا مش وحش والله بس انا بكلمك ان انت ده خد خطوه يبقى انت محتاج تراعي ايه اولوياتي واحد جاي خد تجويد وتعلم تفسير و- و- و- و- وختم خد اجازه فانا محتاج اكلمه اكلمه في ايه اهميه علم التجويد تاني ما هو خلاص هنبني اللي بعدها بقى ما هو اهميه يا عم وانا قلت لك التجويد وحش انا ما بقولكش التجويد وحش بس بقول لك هو الراجل ده محتاج ده عشان كده المساله فيها تفاوت فانت النهارده بتخاطب مين هتبدا تفكر والله انا انا بخاطب شا- اصحابي طب ما انت عارف اصحابك اكتر مني انت عارف ان انا محتاج كذا وأنا محتاج كذا طب من الاخر كده انا عايز منه ايه انا عايزه يصلي وبعد ما يصلي عايزه ايه عايزه يجتهد ان هو يدخل في حياته طاعات طب وبعد ما دخل في حياته عايز ايه منه ايه عايزه يشتغل للدين في واحد هيشتغل للدين 24 ساعه في واحد هيشتغل للدين ساعه في الاسبوع في واحد هيشتغل للدين خمس ساعات في الاسبوع عشان يشتغل يبقى لازم يكون ايه بيتبنى هو هيشتغل ازاي وهو ما عندوش اللي اللي اللي, اللي يشغله يعني انا هروح اشتغل في في الطب هو انت هتعرف حاجه في الطب يا ابني لا انا جاي اهزر هو انت مش هينفع انت عشان تشتغل لازم تكون بتتبنى يبقى هو هيحتاج انه يعلم يبقى إيه- دي نقاط مهمه ان انت طب إيه، يزكيهم يعلمهم بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ده بلغهم الدين بعد كده يزكيهم بعد يزكيهم يعلمهم يعلمهم الكتاب وايه والحكمه هم لما بيتعلموا يؤمنوا العلم بيفتح لك مجال انك تعمل انك ما كنتش تعرف ان دي حلال بقيت عارفها فبتعملها ما كنتش عارف ان دي حرام فبقيت عارفها فما تنتهي عنها ما كنتش عارف ان دي ثوابها كذا فلما اتعلمتها بقيت حريص انك تحصل الثواب ده وهكذا العلم بيرفعك يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات العلم ي- ي- ي- اذا اذا أت- إيه- إيه- كان اول اول آه، اول مفهوم اتكلمنا فيه كان العلم للعمل خدنا فيه اقتضاء العلم العمل انا النهارده ه- ه- هدعو الشباب لايه ادعوه الى الصلاه ادعوه الى قراءه القران ادعوه ان الصحبه الصالحه بيت الايمان هيعمل ده هيكتسب حاجات كتير بقى عنده صحبه بقى عنده مجتمع بقى عنده حاجات كتير اللي احتك بقى بده لا محتاج حاجه تانية يعني اللي احتك بده وخد خطوه لا هو محتاج حاجه تانية ده ما عادش هيكفيه هو خلاص هو عايش ده تقول له حافظ على ده بس انت محتاج تتعلم اللي اتعلم ومشي في في الترتيب بتاع تقول له محتاج تركز في العلم طريقه ايه آه، النهارده بكره النهارده كتاب كذا وبكره كتاب كذا تاني وبعد كتاب كذا تالت وفي الاخر اصلا ما خلصش حاجه لا لا ركز ركز ركز يعني اقعد ست شهور مع الفقه اقعد سنه سنتين مفيش مشكله بس بعد كده بقى- بقى في حاجه مسكتها في ايديك اقعد سنه مع العقيده مفيش مشكله بس بعد كده في حاجه مسكتها في ايديك اقعد سنه مع الاصول مفيش مشكله بس بعد كده بقى في حاجه مسكتها في ايديك ركز عشان تاخد البدايات تبقى بكليات كافيه لان انت ناسي ان الواقع اللي حواليك في حاجات بقت ثوابت غصب عنك الدراسه والكليه وماما وبابا واصحابك واخواتك ودرا- وشغل و- وشغلك واكل العيش و... و... وعلاقاتك في حاجات مجتمعيه فاهمين اقصد ايه؟ يبقى احتكار الدين في صوره معينه في مدرسه نظاميه او في مدرسه منهجيه مؤسسيه او غير مؤسسيه ده آه، تصور ضيق ده تنميط من النمط للدين آه، آه، آه، آه، يستحيل تأبى سنن الله سبحانه وتعالى أن الدين ينمط بهذه الطريقة وأن الشرع يقنن بهذه الطريقة الدين للعالمين احتكار الق- الطريق إلى الله في صورة آه، آه، صورة العلم واحتكار طريق العلم في صورة واحدة ده ليس صحيح طريق الله واسع يستطيع كل أحد إن في ناس كتير ما م- لم تدرس العلم بهذه الطريقة وحققت توحيد أعلى مما تتخيل حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو يدخل عليكم رجل من أهل الجنة المرأة اللي كانت تقوم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبر العصور احتكار الدين في صورة محي- محددة ونمط محدد وز- وصورة ذهنية محددة آه، آه، وإن طريق الله ملوش إلا طريق واحد ده غلط غلط تماما واحتكار بقى كمان طريق العلم في صورة محددة أو منهجية محددة أو أو مدرسة نظامية محددة أو مذهبية محددة ده أيضا احتكار لطلب العلم، طلب العلم أوسع من ذلك بكثير. ولو أنت نظرت للعلماء عبر العصور اللي اللي صنفوا المكتبة الكبيرة اللي قدامك ديت و- و- واللي صنفوا في كل فروع العلم الموضوع مش كده خالص. خالص يعني احنا كنا خدنا في في مجلس آه، آه، مجلس عن هدي السلف في طلب العلم اسمه هدي السلف في طلب العلم ان ده صور آه، ده من الغلو ومن التعصب المقيت الواحد آه، آه، عمل حاجة فرحان بيها فجعلها هي المعيار وهل تستطيع انك آه، انك تجعل كلامك معيار على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتشرع شرع وتجعله معيار على الأمة ليه؟ الشيء الوحيد اللي ينفع يكون معيار الأمة الوحي كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ده تفرض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لم يفرضه الله عليها بأي منطق انك تجعل صورة محددة للدين هي دي صورة الدين ومن لم يفعل ذلك ليس متدين ايه ده ده يعني اسف ده مش مش غلو ده يعني شطط والله شطط في الفكر وده يبعد الناس عن الدين في نظري يقينا ويصعب على الناس ويجعل الناس تعيش في صورة من التوهان اللي هو ايه آه، انا تا- تايه ليه لان هو جعل هناك معيار صورة ذهنية محددة بالنسبة له هو ده طريق الله فبما انه مش قادر يمشي فيها لانها مش متاحة بالنسبة له هو هو انا كنت لاقي قلت لا اللي انت قاعد على النت تكتب لي حاجات اه، اه، هو ده الطريق طب افرض انا مش عارف اعمل ده ما عنديش حد يدرس ده مع- انا مش فاهم وده اصلا مش مستواي العلمي ولا ال- ولا ولا تصوري التربوي ولا ولا مرحلتي ولا بفهم في الكلام ده كنا مره قاعدين بن- بندرس يعني مجموعه من الناس الافاضل كلهم بيدرسوا علوم و- ومتخصصين ف ف طرح يعني كتاب من كتب شيخ الاسلام ف ف فبعد ما ما, ما خلصنا الدرس فبقول لاحد الافاضل بقول له انت إيه- ايه إيه رايك في الدرس إيه- إيه- إيه النهارده فقال لي ما فهمتش ولا كلمه وهو وهو يعني إيه، نافع جدا في الدين وبينفع الناس ومتخصص في باب قوي من الابواب الصعبه عن عند كتير من الناس لكن هو لم يفتح له في هذا الباب اصلا خلاص يقول لك عم بص انا انا انا مش بفهم في ده خلاص انا عشان الزم ده اقول له يا اما الطريق الوحيد انك تدرس هذا الكتاب يا اما انت مش بتاع ايه ده من قال هذا ومين قال ان انا استطيع ان انا اعمم هذا الكلام ولا كلام كلام عالم من العلماء عبر العصور وهو من هو في جلاله شيخ الاسلام يعني يعني رجل انا اتقرب الله بحبه يعني احبه و و و ويعني يعني اقرا كلامه كان كان الواحد يعني ايه يعني ينزل عليك بردا وسلاما يعني كلامه فعلا بتحس ان دماغك بتتملى وقلبك بيتملى يعني معجون قران وسنه وصاحب عقليه آه، آه، آه، قوية جدا تجميعية ناقدة آه، آه، آه، كثير ال- الأخذ والرد على نفسه وكثير ال- الطرح يطرح على نفسه إشكال ويرد عليه ويطرح طب ما ده ممكن يؤدي إلى كذا طب ما ده يتعارض مع الحديث الفلاني يعني بحيث إنك أنت لو خلصت معاه مسألة إنك أنت هبطت جاب لك آه، طاف بيك في الوحي كله رايح جاي كده بس هو مين قال إن أنا ينفع أعمم كلامه على الأمة الذي يعمم هو ما عممه الله والذي يخص هو ما إيه إيه كل إنسان على قدره أما إن أنت تقول لي ده الطريق الوحيد هو نمط معين ان انت تدرس بطريقه معينه مذهبيه او طريقه معينه حديثيه او غير ذلك و- وان لمن لم يفعل ذلك ليس متدين او لي انت انت انت حتى مش ما قلتش ليس طالب علم مثلا على الطريقه بتاعتي يعني ممكن تقول مثلا ايه ليس شافعية على مدرسة الشافعية اللي انت ارتضيتها لنفسك وان كان هم اصلا شافعية مختلفين في طريقة التدريس في مذاهبهم لكن عادي يعني ممكن اعتبر الكلام لكن دول لا مش متدين